أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اللهم اصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم انا نسالك ان تثبت على الايمان قلوبنا اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس خير وبركه استجب فيه دعاءنا وتقبل فيه ذكرنا اللهم وانزل علينا في هذا المجلس من رحماتك وبركاتك وعفوك وعافيتك خير ما قسمته لاحد من خلقك في هذه الليله اللهم انا نسالك ان تجعل مجلسنا هذا مجلس خير وبركه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين وارزقنا توبة صادقة الليلة يا أرحم الراحمين تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا نسألك اللهم حسن الخاتمة لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا وارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم وارفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد اللهم شفع فينا نبيك محمدا واجعلنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم اجمعنا معه على الحوض في الموقف ثم اجمعنا معه في الفردوس في الجنه ثم اجمعنا معه في سوق الجنة لننظر إلى وجهك الكريم اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تفض جمعنا في هذه الليله الا وقد غفرت ذنوبنا وعفوت عنا ورضيت عنا امين يا رب العالمين امين انا احبكم في الله ولو سالتوني عايش مع ايه اليومين دول اخبارك ايه عايش مع ايه يا محمد يا ابن حسين اقول لكم عايش مع لا اله الا الله ما تقولوا لا اله الا الله حقيقي بقالي اسبوعين ثلاثه اسبوعين ونص مفيش في دماغي غير كلمه لا اله الا الله وقلت في خطبه الجمعه اللي فاتت كانت فين يا ابني في السويس اه في السويس قلت كلمة ما زالت برضو هي شغالة في دماغي كلمة قلت ايه هقول طب قولوا لا اله الا الله يا خنفس انت يا بتاع الامتحانات قول لا اله الا الله قال يعني الساعة بتاع الدرس هي اللي هتنجحه يعني ما انت مضيعها مشاوير صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم الكلمة قلت ايه قلت ايثار لا اله الا الله يعني ايه قلت لما ربنا ازاح الظالم اللهم لا تعد اللهم لا تعده ولا امثاله لا تخذلنا يا رب لا تخذلنا دي مصيبة أنا خايف أنتوا خايفين آه أنا, أنا, أنا خايف أنت هذه أنت خبت أنتوا عايزين اسمه إيه يرجع تاني إيه اللي حصل إيه اللي حصل أنا مش عارف إيه اللي حصل المهم إيثار لا إله إلا الله لو قلت لما حسني مشي ربنا أزاحه يومها اتمنيت إيه في ناس كتير عارفين انا بعدها في الاجتماع بتاع السلفيين قلت ان انا مش شمتان ولا طمعان والكلام ده متسجل مش شمتان ها ولا طمعان انا مش طمعان في حاجه يعني ما كانش حسني منعني من حاجه انا هطولها بعديه انا اريد لا اله الا الله الشاهد ايه عايز كلمة الايثار لما الراجل ده مشي اللهم لا تعده ولا امثاله ناس كتير فكروا بقى انه تاني يوم هيلاقي شغل ها تاني يوم هيلاقي شغل وتاني يوم المرتبات اه هتزيد بقى وال... والدنيا هتنغنغ وال... اللي مش لاقي شقه هيلاقي شقه واللي كل واحد هيورث له من السبعين مليار مش عارف كام وبداوا يحسبوها كل الناس كان مش كل الناس بعض الناس كان تفكيرهم كده انت يلي بتقول لي بعض الناس اتمنيت ايه ساعتها للا اله الا الله هو ده اللي انا بقوله بقى ان ساعتها لما ربنا ازاح الظالم الحمد لله طب يا رب بقى الشريعه تحكم صح هو ده اللي كان اللي المفروض يحصل في قلبك ان الراجل ده مشي هو والشله بتاعته طب يا رب اصبح بقى ما لاقيش بقى محلات بيع خمور صح ما لاقيش في كازيوهات تبيع الزنا صح طب يا رب بقى ها ما لاقيش متبرجات في الشوارع يا رب ما لاقيش حرب للدين والدعوه واهل الدين دي مقتضيات لا اله الا الله حصل في قلبك كده ولا برضه مش على الخاطر ومش على البال هو ده اللي احنا محتاجينه يحصل النهارده ان احنا نؤثر ها لا اله الا الله ان انا نفسي تتحكم الشريعه ولو هتقطع حتت اللي هو قال وددت لو ان الناس كلهم عملوا بطاعه الله وان جسمي قرض بالمقاريض انا نفسي الناس دي تطيع ربنا مش دايما كنا نقول من نحن وماذا نريد من نحن مسلمون ماذا نريد نريد أن يعبد الناس الله وإيه كمان بس بس النهارده أنا قلتها له كان في قاعدة مع محمد مرسي مجلس شورى العلماء وقرر المجلس بالإجماع دعم الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية وتأييده عندك حل تاني حد عنده حل تاني مفيش غير كده ف بس انا قلت له كل اللي نفسكم فيه اه قلت قلت له انا اريد رئيس سلفي الكتاب والسنه في فهم سلف الامه قال واحنا دعوتنا سلفيه قال كده قال قال الكلام مسجل صوت وصوره قال قلت له قلت له الشيعة قال الشيعة أخطر على الإسلام من اليهود قال نفسك قلت له أنا أريد رئيس لا يخاف من أمريكا قال لي أنا ما بخافش عايزين نفسكم في ايه تاني كل اللي نفسكم فيه أنا قلته اصل انا الراجل بتاعكم خدامكم اه خدامكم صحيح فهي القضيه قلت له كده وهتلاقي مكتوب في في البيان ان نريد رئيس يعيش نبض الشارع يعيش للفقراء والمساكين فالشاهد ايه قولوا لا اله الا الله تفلحوا أن تعيش لا إله إلا الله أن تعيش للا إله إلا الله أن تكون كلمة لا إله إلا الله قضية حياتك هي قضيتك في الحياة واللي يعيش لا إله إلا الله يعيش جنة الدنيا والآخرة إن شاء الله يمكن الأسبوع الجاي الأسبوع اللي بعد يوم الأربع كده هجيب لكم معايا كتاب حبيب الله وادعوا لي بقى شغالين دلوقتي بقى في ايه جنة الدنيا كتاب اسمه جنة الدنيا من جنة الدنيا لا إله إلا الله الدليل قال الله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا قولوا الحمد لله قال الله الحمد لله هي دي ان لا اله الا الله جنه جنه انا لما ابقى عايش بلا اله الا الله آه انا حاسس ان درس المغرب هيخليني ايه افضفض افضفض يعني انتوا عن الصبح طب صلي على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم آه بقول ايه ان لما اعيش لا اله الا الله لا إله إلا الله الله الذي تألهه القلوب حبا التأله الله فأحب ربنا لما أحبه ما أقدرش أحب تاني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هو ليك ايه قلب واحد يحب واحد الحته اللي انا كنت هقول لك عليها جنه الدنيا انت اسمك ايه اه ايوه انت ها عزوز جميل يا عم عزوز عزوز ده حبيبي والواد اللي وراه ده اسمك ايه اتجوزت يا محمد يا عبد الغفار اتجوزت ولا لا اتجوزت ولا لا يا اتجوزت مكسوف اتجوزت ولا لا اتجوزت والله يا رب ارزقه الذرية الصالحة يا رب يا رب اجبر بخاطره وخاطر كل محروم يا رب اللهم ارزق كل المسلمين ذرية صالحة وأقر أعين المسلمين بالذرية الصالحة والواد وحيد يبارك له في ابنه وابني وولاد المسلمين أجمعين يا رب اللهم أنبتهم نباتا حسنا اللهم إنا نسألك أن تحرسنا بعينك التي لا تنام واكلأنا بركنك الذي لا يضام ولا يرام ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأز وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وكن جارا لنا من خلقك أجمعين عزوز بقول لما عزوز بيحب ربنا خلاص مش هيسمح لامرأة تسعده وتشقيه هو بيقول ايه لا اله الا الله ده في شيخ سمير كمان على راسي يا شيخ سمير مش امرأة عارف لما واحد بيحب واحدة تقوم الواحدة دي تبتسم كده خلاص قلبه يفرح تكشر في وشه ولا ما تردش عليه يتنكد طب دي حياة ايه دي صح ولا انتوا مش معايا صح يا آه ايوه صح والله هو حياة ربنا صح طب دي بتبقى عيشة ايه دي اللي قلبه متعلق بالله هي دي حاله مع الله ربنا راضي عنه وهو في غاية السعادة طب المرأة مكشرة اصل مش الموضوع مش في باله اصلا يعني الموضوع مبوزه ولا مبتسمه راضيه ولا ساخطه بتحب ولا بتكره آه، عملت اكل ولا ما عملتش لبست ولا ما لبستش احيانا بتعاقبه انها ما تتزوقلوش مثلا آه، يرجع يلاقي لابسه جلابيه البيت هو- عقوبه دي الشاهد ايه انا اقصد ايه يا جماعه ان اللي بيحب لا اله الا الله اللي عايش لا اله الا الله اللي تمكنت لا اله الا الله في قلبه هذه الشكليات الصغيره ها لا تشغل باله هو مع الله وبعدين اوعى تفكر ابدا النهارده خالك محمد مرسي بيقول ال- التبعة تقيلة و- و- وأنا مش قادر أقول بس هو مضى يعني هو مضى خلاص أقسم بالله إن أنا هحكم الشريعة مضى آه، خلي بالك إزاي فالشاهد إيه أنا عايز أقول إيه صلي على الرسول صلي قلت له قول أنا بالله بإيه بس بالله بقى قد إيه ردوا عليا لا، لا، بالله بقى خلاص خلصت تقول عندنا من اصول الاصول من اصول الوصول كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد بس انت خليك على مراد الله منك لا على مرادك من الله وساعتها ربنا هو اللي هيعمل وهيسخن لك جل جلاله فلذلك بقول لك كده انت لما تبقى بالله اوعى تفكر انه هيخذلك وهيسلطها عليك وهتعذبك بالعكس هيشغلها لك بقى ما هي- هي دماغها في ايد مين وقلبها في ايد مين بس ومش شغلك انت هو اللي بيعمل قل لا اله الا الله لما يبقى ملء قلبي لا إله إلا الله أخاف من مين هخاف ليه هخاف ليه ايه اللي يخوفني هخاف من ايه يعني الناس اقصى حاجة تخوفك ايه ان انت تموت يموتوك طب ما اذا كنت انت بتقول يا ريت اقابل ربنا اللي انا بحبه وانا عايز كده يبقى ده يخوفك فضلا عن انهم يخوفوك بحاجات اقل من كده وهكذا اذا عشت لا اله الا الله عشت جنه الدنيا جنه ثم جنه الاخره وخلي بالكم انا دايما اقول احنا بشر ما احناش ملائكه ولا مطالبين ان احنا نبقى ملائكة الصحابة لما أرادوا أن يواصلوا عايزين يبقوا ملايكة إنه ما ياكلش يصوم يومين ثلاثة ما يفطرش الرسول نهاهم نهاهم عن الوصال قالوا لا لستم كهيئتي ابقوا بشر ابقوا بشر مش معصومين لذلك بقول لك احنا مش مطالبين ان احنا ملايكة ان نبقى ملايكة احنا بنغلط واجمل شيء في لا اله الا الله ما تقول لا اله الا الله قول لي ايه ده هو انت غيرت ولا ايه لا لا ما غيرت ما غيرتش هم جنب بعض لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الاثنين ان ان لا اله الا الله تحرق الذنوب بتولع فيها يعني تذنب ذنب لا اله الا الله توحيدك يروح مشيط الذنب ده ما عادش فيه انا عارف ان انتم مش متعودين مني ان في الدرس ده ان انا اقعد اقرا كلام ونشرحه لكن اتعودوا بقى ها كلام ابن القيم كلام جميل قوي آه يقول ابن القيم عليه رحمه الله وفي المسند ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال انما تذكرون الله من جلال الله من التسبيح قل سبحان الله والتكبير والتحميد سبحان الله والله اكبر والحمد لله يتعاطفن حول العرش لهن دوي ده اسمه دوي لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن اقول تاني طب ادفع ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انما تذكرون من جلال الله انا عايز قلبك دلوقتي يحس بجلال الله ولا فوق انت يا بطل سرحان اصحى معايا كده لم رجلك وتعدل ها انما تذكرون من جلال الله قلبك يمتلئ بجلال الله من التسبيح والتكبير والتحميد قل سبحان الله والله اكبر والحمد لله يتعاطفن حول العرش انت بتقول سبحان الله تجري سبحان الله الله اكبر تجري الله اكبر الحمد لله تجري يتعاطفن بيجروا ورا بعضهم كده حول العرش حول العرش يعملوا ايه لهن دوي كدوي النحل سبحان الله والله اكبر الحمد لله سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن يقولوا يا رب ناصر يا رب عمرو يا رب احمد سعيد يا رب عبد الرحمن محمد يا رب محمد محمد يا رب جمال يا رب يا رب يا رب شرف يا رب يا رب انت مين انت عشان اسمك يطلع في القرنان ان اسمك يذكر عند الله حول العرش لدرجه ان سيدنا النبي صلى عليه يقول ايه افلا يحب احدكم ان يكون له من يذكر به ما تحبش ان حد يذكر بك فوق مش عايز نفسك شيء ان حد فوق يقول يا رب طموم طموم مش عايز امال ساكتين ليه قول قول أقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر يتعاطفن حول العرش قال ابن القيم عليه رحمه الله ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته افلح ولم يعذب ووهبت له سيئاته لأجل حسناته مش احنا حطينا الميزان آه. لما تقلت لا إله إلا الله السيئات راحت فين اسمها طاشت اسمها ايه طاشت خلاص خلص انتهت مش موجودة اتمحت ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لغيره لأنه قد قام به مما يحبه الله ما اقتضى ان يغفر له ويسامحه ما لا يسامح به المشرك وكلما كان توحيد العبد اعظم كانت مغفره الله له اتم فمن لقي الله لا يشرك به شيئا البته غفر الله له ذنوبه كلها كائنه ما كانت ولم يعذب به قل لا اله الا الله كلما كان توحيدك اتم بس الخطر ان الشرك في هذه الامه اخفى من دبيب النمل ابن القيم بيقول ايه اسمع السياق كله رائع هو اللي انا عايز اقوله بالظبط يقول الشيخ ولسنا نقول انه لا يدخل النار احد من اهل التوحيد بل سيدخل اناس من اهل التوحيد النار بذنوبهم يعذب على مقدار جرمه ثم يخرج منها هيدخل النار يعني الكلام ده خلي بالكم آه لازم نعلمه ولادنا ده معتقدنا الموحد اذا مات مصرا على كبيره واحد موحد بتقولوا لا اله الا الله ومات مصر على الزنا مثلا بيتفرج على التلفزيون زنا مات وهو مصر مات وهو مصر على التدخين مات وهو بيدخن مات وهو مصر على معصية مات مصرا على كبيرة حكمه ايه يا عم شرف حكمه ايه يا اخي الراجل ده مات مات مصرا على كبيرة وهو موحد يدخل النار ولا الجنة طب ما ما بعد كده لما اسألك سؤال قول لا أدري وليه آه ما, ما تجتهدش قول لا أدري أحسن لك أسلم قلت لكم قبل كده كان الشيخ يقول أنا هعلمكم النهاردة مسألة تساوي كيلو ذهب تساوي 2 كيلو ذهب 3 لحد ما وصل ل 6 كيلو ذهب قول بقى قال إذا سئلت فقل لا أعلم المسألة دي تساوي قد إيه؟ 6 كيلو ذهب إذا سئلت قل لا أعلم الشاهد إيه؟ رجل موحد مش مشرك ومات مصرا على كبيره ما حكمه مسلم ولا كافر مسلم هذا موحد حكمه يدخل النار ولا الجنة نقول أنه تحت المشيئة حكمه إيه تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة ابتداء وإن شاء عذبه بذنبه ثم إذا قضى ما عليه دخل الجنة في النهاية أيضا لأنه موحد ولا يخلد في النار موحد واضحة المسألة دي لازم تبقى المسألة دي واضحة زي لك تعتقدها وتعلمها أولادك أن الموحد اللي هو بيشهد أن لا إله إلا الله ولا يشرك بالله شيئا الشرك أنواع كتير جدا الشرك انك تعبد اللات والعزة يبقى عندك صنم كده بتعبده وبتعبد الله الاثنين مع بعض يبقى مشرك اللي هو بيعتقد ان سيدنا الحسين او السيدة زينب او غيرهم بقى ابراهيم الدسوقي اي حد من الاولياء دول يعتقد انه بينفع ويضر ده ايه ده شرك اللي بيسجد للقبر ده شرك اللي بيذبح للسيد البدوي العجل او يذبح جدي لبرواش ده شرك اللي وها الشركيات كثيرة جدا ممكن الشرك اللي بيعبد مرة مراته زوجته واحدة بيحبها بيعبدها من دون الله كل ده شرك الشرك ده إذا أشركت بالله لحظة واحدة ثم مت على ذلك فلن تخرج من النار ابدا قال الله انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار اللي مات موحد لم يشرك بالله شيئا قل لا اله الا الله ومات مصر على كبيره تحت المشيئه ممكن ربنا يغفر له ويدخله الجنه تقول لي من غير ما يتوب اه من غير ما يتوب يعني ممكن واحد مات وهو مصر على الزنا وربنا يبعثه يقول له غفرت لك ادخل الجنه اه يقول لي ازاي يقول له انا مالي انا انت مال اهلك ربنا كريم يغفر له ودخله الجنه ابتداء طب ده طب ده اعمله ازاي وانت ناوي تموت على الزنا يعني ولا ايه يعني ايه نظامك ما اعرفش تعمله ازاي لكن الله قادر لا حرج على فضل الله طب ايه الدليل على الكلام ده يا شيخ قال الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الايه دي دليل على ان الله قد يغفر للعبد من غير توبه من غير ما يتوب ده مش محمد حسين يعقوب ده مين ده مين معايا النهارده لا هو انا بقول لك الحق ولا بس انت بتخوفنا دايما المره دي بتطمنا ليه لا انا بخوفك واطمنك في نفس الوقت اذا كان في حاجه تطمن هقولها لك مش هخبيها عليك ولما تبقى في حاجه تخوف لازم اخوفك اصل انا بقول لك الحق الشاهد ايه ان قد يدخل الموحد النار اذا مات على معصيه مات وهو مصر على معصيه ممكن يدخل النار يعذب على قد معصيته المعصيه دي مثلا واحد مات وهو بيدخن سجاير دي تجيب كم سنه في جهنم دي هقول لك انا تدفع كم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برجل أن يجلد في قبره مئة جلدة فظل يدعو ويتضرع حتى خففت إلى جلدة واحدة فضرب جلدة واحدة امتلأ قبره عليه نارا بإيه؟ جلدة واحدة فقال فيما ضربتموني انا اتضربت ليه انا عايز افهم بقى انا اتضربت ليه بتضربوني ليه فقيل لانك صليت صلاه واحده بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره يبقى انا بديك بس نموذج من نماذج الجزاء واحد صلى صلاه واحده كان وضوءه فاسد صلاها من غير وضوء مئة جلدة نموذج آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا كلمة واحدة قد يكون موحد بس كلمة من سخط الله ينزل بها في جهنم سبعين سنة وبعدين يطلع ويدخل الجنة يغمس في نهر الحياة ويدخل الجنة ده هيجي معانا في آخر الكلام الشاهد إيه أن من مات على معصية فحكمه وهو موحد من مات على معصية وهو موحد فحكمه أنه تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة ابتداء وإن شاء عذبه بذنبه ثم تكون آخرته إلى الجنة لأنه موحد اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يقول ابن القيم قد يعذب على مقدار جرمه ثم يخرج منها ولا تنافي بين الأمرين لمن أحاط علما بما قدمناه ونزيدها هنا ايضاحا لعظم هذا المقام وشده الحاجه اليه اعلم ابن قيم بيقول رحمه الله اعلم ان اشعه لا اله الا الله قل لا اله الا الله كل ما تسمعني اقول لا اله الا الله قول لا اله الا الله مش هتخسر والله انت الكسبان اعلم ان اشعه لا اله الا الله لا اله الا الله لها نور اشعه اعلم ان اشعه لا اله الا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوه ذلك الشعاع وضعفه فلها نور وتفاوت اهلها في ذلك النور قوه وضعفا لا يحصيه الا الله سبحان الملك دايما اقول يا اخوه التفاوت بين البشر شيء عجيب جدا اعجب شيء تعرفه يا اه انت اكبر شيء او اعجب شيء ادهش شيء في الدنيا انك تلاقي في ناس من البشر الله اكبر زي الملائكه وناس من البشر اشر من الشياطين بين ده وده ناس انواع تفاوت عجيب جدا وتقول سبحانك يا رب انت يا رب خلقت ده وخلقت ده يا رب ده بني ادم وده بني ادم يا رب ده مسلم وده مسلم سبحانك يا رب سبحانك يا رب تلاقيها في النسوان نفس الشيء واحدة كده وواحدة شيء عجيب التفاوت ده مش تفاوت ما هو الاتنين الراجل ده والراجل ده له عينين وودنين ولسان وعقل وايدين ورجل زي بعض بالظبط التفاوت في ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق خلقه في ظلمه ثم القى عليهم من نوره فمن اصابه ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ضل شفت السر بقى عشان كده ربنا قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات الظلمات جمع والنور مفرد هو نور واحد مصدر واحد من الله ابن قيم بيقول ايه بقى وأن ه- هذه الظلمات واخد بالك معايا يا سني ها انت اسمك ايه ربنا يكرمك يا عبد الحميد وانا عب- عبد الحميد اشرف ربنا يكرمك يا عم اشرف يا عم اشرف خلي بالك معايا صلي على النبي صلي زيد النبي صلاه صلى الله عليه وسلم ان لما ربنا سبحانه وتعالى القى من نوره على خلقه كان في حجب عشان كده بقت ايه ظلمات مش ظلمه واحده تعدد هذه الظلمات بتعدد الحجب واخدين بالكم لما يبقى بيني وبينك ورقة يبقى الحجاب ده خفيف كده ها طب لو ورقتين يبقى الحجاب ايه ط- طب لو ثلاثة طب لو أربعة طب لو مية ورقة طب لو حيطة طب لو كم حيطة كلما تعددت الحجب اشتدت الظلمات ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هي دي القضية عشان كده لا إله إلا الله نور التفاوت في النور ده ابن القيم يقول ايه وتفاوت اهلها في ذلك النور قوه وضعفا لا يحصيه الا الله فمن الناس من نور هذه الكلمه في قلبه كالشمس كلمة كالشمس دي فكرتني بالقعدة بتاع النهاردة الشيخ مصطفى العدوي ربنا يكرمه قال للدكتور محمد مرسي قول أعاهد الله ثم أعاهدكم أنني سأحكم الشريعة فقال له وانا طول عمري بعمل ايه و و و وجرى كلام الشيخ مصطفى يقول له ايه قول اعاهد الله ثم اعاهدكم ان اطبق الشريعه الراجل يقول له ما هو ده موضوعنا و- و- وانا بق- كل اللي انا بعمله ده انا بعمله ليه و- وندخل في كلامه الاخر الشيخ مصطفى يقول له ايه قول قول فقال له يعني انت عايزني اقولها بالنص يعني قال له اه على مثل هذه فاشهد على الشمس انا عايز اشهد على حاجه ايه آه زي الشمس عشان اطلع اقول انا بايد بس ما مش هايد غير على ايه على الشمس فقال له حاضر وش اعاهد الله وارى البيان الحمد لله رب العالمين الشاهد ايه اقصد ايه عارف يعني عن- يعني ايه بقى الشمس منهم من نور لا اله الا الله في قلبه كالشمس اخوتي انا احبكم في الله اللهم اجمعنا في الجنه اللهم اجمعنا في الجنه اللهم اجمعنا في الجنه اللهم ارزقنا عمره رمضان وحج هذا العام اللهم ارزقنا عمره رمضان وحج هذا العام اللهم اجمعنا جميعا في الكعبه ثم في الجنة قدموا جواز السفر بقى على العمر إن شاء الله توكل على الله يقول ابن القيم فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس وانا اديتك مثال بقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذه فاشهد وضحت لك اكثر يا شيخ مصطفى كان عايز ايه يعني ان لا اله الا الله في قلبه ها قطحة نور منورة خالص بمعنى ايه ان كل هدفه لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله يعني الناس دي كلها رضيت سخطت ما يلزموش الناس دي كلها بتمدحه وبتذمه ما يشغلوش الناس دي كلها بتحبه بتكرهه ما يضروش بياكل ما بياكلش بيشرب ما بيشربش عنده ما عندوش ما تفرقش معاه هو موضوعه لا اله الا الله بس ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم واخر كالسراج المضيء واخر كالسراج الضعيف ولهذا تظهر الانوار يوم القيامه بايمانهم وبين ايديهم على هذا المقدار لما اليهودي سأل سيدنا النبي صلى عليه اللهم لعن اليهود وانتقم منهم وحرر المسجد الأقصى سأل سيدنا النبي قال له أين الناس يومئذ قال في الظلمة دون الجسر انتوا عارفين احنا في أهوال القيامة وقفنا فين ولا نسيتوا عند الميزان احنا لسه واقفين فين على الميزان واقفين على الميزان بنتوزن خدت بالك ازاي هيجي بقى بعد الميزان العرض على الله وبعد العرض على الله الصراط قبل الصراط بعد العرض على الله هيبقوا الناس كلهم في ظلمة ويؤتى الناس النور على قدر أعمالهم ده حديث سيدنا النبي صلى عليه ومعنى على قدر أعمالهم هنقولها بقى دلوقتي على قدر لا إله إلا الله في قلوبهم يعني يا عم عمر يا ابن عبد العزيز رحمك الله آه، الناس يوم القيامة زي النهاردة النهاردة لا إله إلا الله في قلبك قد إيه يا أبو نضارة على قد ده يوم القيامة النور ده هيظهر بره هيبان قال الله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا شايفك أنت ما صليتش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤتى الناس يوم القيامة النور على قدر أعمالهم فمنهم من نوره كالشمس ومنهم ثم قال حتى أن أحدهم يؤتى نوره على قدر إبهامه يضيء مرة وينطفئ مرة أصل هي الآخرة على زي الدنيا أنت عايش في الدنيا عمال تقوم وتقع تصلي تقوم الليل وتذكر الله وتتوب وبعدين تروح واقع في الذنوب والمعاصي وتخوض فيها بعدين ترجع تتوب تاني وتقف وتقع وتقف يوم القيامه برضه هيحصل كده انك انت ايه تقوم وتقع حاسس ايام ان نورك عالي قوي طاير كنت عند الشيخ الشيخ ابو اسحاق امبارح اسال الله ان يشفيه وشفاء لا يغادر سقما وأبشركم في أحسن أحواله الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله يعني آه هتسمعوا منه كلام حلو ربنا يقومه بالسلامة لأنه قال لي كلام حلو قوي امبارح قال لي يعني من أجمل ما استفدته في هذه المحنة إن أنا حاسس برقة في قلبي لم أشعر بها قبل ذلك حسيتها فيه جميل جدا ف زي بقول لك كده انت لما احيانا تحس ان انت في رقه في قلبك طاير مش طاير زي بتوع الاوليه اللي بيطيروا انا مش مش احنا مش ده موضوعنا لا اقصد احساس احساس احيانا الواحد عارف لما تحس ان في في هواء بارد جوه صدرك ونازل على قلبك كده حسيت الاحساس ده قبل كده ان في آه خط بروده كده ماشي كده آه ماشي في حاسس بانشراح صدر هو ده انشراح ان صدرك مشروخ بالنور والبروده واللذه حاسس ان جواك منور متالق حاسس ان دماغك مرتاحة الجمال ده والروعة دي أحيانا لا تدوم أبدا بس بتفرق في إيه بقى إن بعض الناس يعيش المعاني دي ها لحظة وبعض الناس يعيشها خمس دقايق وبعض الناس يعيشها ساعة وبعض الناس يعيشها يوم يومين ثلاثة وتروح بقى شهرين ثلاثة سنة وبعدين تيجي تاني برضه بتفرق في انها تروح من واحد سنة سنتين وبعدين تجيله لكن واحد بتروح منه اسبوع اسبوعين وبعدين تجيله ساعة اسبوعين ثلاثة وتجيله يوم يومين ثلاثة وجيله أسبوع المعاني ما اظنش حد انا مع... مش موضوع انا بس ايه يعني في ناس عاشوها اسبوع انا ما اعرفش الشاهد ايه ان المعاني دي الجمال ده الروعه دي الراحه دي السعاده دي التالق ده لا اله الا الله لان اميز حاجه في لا اله الا الله وأعظم شيء في لا إله إلا الله أن حاله هذا مع الله مع الله ذلك آه، اللي يعيش المعنى ده بقى ما يسلهوش ابدا حتى في الفترات اللي هو تخلف عنه هذا الحال بيفضل عايش على الطعم عايش على الريحه عايش على امل ان هيرجع له تاني عايش في انتظاره يقول ابن القيم عليه رحمه الله ولهذا تظهر الانوار يوم القيامه بايمانهم وبين ايديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمه علما وعملا ومعرفه وحالا اسمع اسمع وكلما عظم نور هذه الكلمه واشتد احرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته حتى انه ربما وصل الى حال لا اله الا الله وصلت الى حال لا يصادف شبهه ولا شهوه ولا ذنبا الا احرقه وهذا حال الصادق في توحيده ان اي شهوه تيجي لا اله الا الله تحرقها اي شبهه تيجي لا اله الا الله تولع فيه اي ذنب يعرض لا اله الا الله يحبطه الذنب يحبط الذنب يعيش بقى بلا اله الا الله هذا حال الصادق في توحيده اللي لا اله الا الله ملأت كيانه قل لا اله الا الله اللي ملأت قلبه اللي عايش بيها مش شايف غيرها زي ما قلنا كده بالحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والخشوع والخشيه عايش بلا اله الا الله اي شبهه تعرض ولا تهزه مين يهزك يا جبل لا اله الا الله ملقي قلبه مثبتاه شهوه تعرض شهوة ايه بقى شهوة ايه عشان كده الكلمة بتاع ابن الجوزي بيقول ايه ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا ومذ عملوا ما فتروا فهم في صعود وترق كلما عبروا مقاما الى مقام راوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا لا يلتفتون الى شبهه ولا الى شهوه اما لاستقذارهم الداعي او لعلو همتهم فلا يبالون لما يبقى واحد باصص لفوق قوي وتعرض له حاجه تافهه اقول لك انا بس صلي صلى الله عليه وسلم واحد وانت مروح وعديت على المزبله كده لقيت في فرخه ميته مرميه ميتة ميتة روحت انت البيت قلت لمراتك اما انا وانا جاي شفت حتة فرخة ميتة مرمية ما رضيتش اجيبها انا كنت اقدر اجيبها بس سبتها والله كنت اقدر اجيبها معايا ما كانش حد هيقول لي حاجة بس انا ما رضيتش اجيبها حد يقدر يقول كده اهي دي الدنيا الدنيا عبارة عن ايه فرخة ميتة مر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بجدي أسك ميت فقال من يشتري هذا بدرهمين قالوا لا أحد قال من يأخذه قالوا لا أحد قال لماذا قالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان معيبا قالوا له ده ميت ده حتى لو كان حي كان ايه وحش محدش ياخده فقال للدنيا اهون على الله من هذا على اهله هي دي الدنيا عشان كده بقول لك اللي همته ان ينظر الى وجه الله الكريم يبص في وش واحده ما يقدرش مش ده موضوعه ده اللي انا قلت لك عليه ان ويجعل التقوى فيهم اصابه كاصابه المرض تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض زي ما قلنا كده المريض لما تقول له كل يقول لك انا ماليش نفس اكل فكذلك التقي لما تعرض عليه الشهوات هو ايه قولوا ملوش نفس ملوش نفس ملوش نفس يبص لواحده ولا يكلم واحده ملوش نفس انه ياخد فلوس ولا يشتغل ولا يجمع فلوس ولا يكتر فلوس ملوش نفس ان هو يبقى رئيس ولا يبقى زعيم ولا يبقى مشهور ولا يبقى شيخ ملوش نفس اصلا لان همته موضوع مختلف حاجه تانية موضوعه ممتاز شطار جدعان جدا ما تنساش دي موضوع لا اله الا الله حتى انه ربما وصل الى حال لا يصادف معها شبهه ولا شهوه ولا ذنبا الا احرقه وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا البته فاي ذنب او شهوه او شبهه دنت من هذا النور احرقها فسماء ايمانه حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته فلا ينال منها السارق الا على غره وغفله لابد منها للبشر فاذا استيقظ الموحد فاذا استيقظ الموحد وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه او حصل اضعافه بكسبه احنا قلنا بشر مش ملائكة ولا انبياء معصومين بنغلط فبيحصل ان الانسان يغفل يوم يقع فاذا صحي ايه ده ايه اللي راح جري يجيبه تاني اللي راح منه او يجيب اضعافه اضعافه فهو هكذا ابدا مع لصوص الجن والانس أما الغافل نعوذ بالله من الغفلة اللهم أجرنا من الغفلة اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أما الغافل فكمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره مش زي بقى اللي فتح لهم الخزنة واداهم ظهره يلا اسرق وليس التوحيد مجرد اقرار العبد بانه لا خالق الا الله وان الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الاصنام مقرين بذلك وهم مشركون بل التوحيد يتضمن من محبه الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته واخلاص العباده له واراده وجهه الاعلى بجميع الاقوال والاعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه وبين الاسباب الداعيه الى المعاصي والاصرار عليها ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من قال لا اله الا الله وما جاء في من هذا الضرب من الاحاديث التي اشكلت على كثير من الناس حتى ظن بعضهم انها منسوخه وظن بعضهم انها قيلت قبل ورود الاوامر والنواهي واستقرار الشرع وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار واولها بعضهم الدخول بالخلود وقال المعنى لا يدخلها خالدا ونحو ذلك من التاويلات والشارع صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط يعني بعض الناس قال ايه معنى من قال لا اله الا الله دخل الجنه بعضهم قال ان الايات الاحاديث دي منسوخه يعني ملغيه بعضهم قال ان الاحاديث دي جت قبل الصلاه والصيام كانت في مكه بعضهم قال ان المقصود بها نار المشركين مش هيخلد في جهنم يعني بعضهم قال وقال كل هذه الاقوال مش صحيحه الصح ايه ان قضيه من قال لا اله الا الله مش معناها انه قال بلسانه لا اله الا الله بس لا لها مقتضيات لما سيدنا عمر قال لسيدنا ابو بكر اتقتل قوما يشهدون ان لا اله الا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال من قال لا اله الا الله فقد حرم دمه وماله سيدنا ابو بكر قال له ايه الا بحقها وحسابهم على الله يبقى لا اله الا الله الا بايه حقها بحقها اسمع اسمع ابن القيم بيقول ايه يقول والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار فلا بد من قول القلب مع قول اللسان أنا عايزك تجرب دلوقتي كده إنك تقول بقلبك لا إله إلا الله بقلبك بقلبك مش بلسانك ان قلبك ينطق طب اقفل إيه بقك تماما كده واكتم نفسك وخلي قلبك يقول لا اله الا الله كده حاول كده حاول قول القلب مش ان انت تقفل بقك وتكتم نفسك وانما قول القلب معرفتها واعتقادها ان يبقى في اعتقاد في قلبك انه لا معبود بحق الا الله فلا نسجد ولا نركع الا لله لا نخاف ولا نخضع ده اعتقادك اعتقاد قلبي ان قلبك يبقى شاهد ان قلبك ده ما بيتهزش الا لله هو ده اعتقاد القلب بقى ما انا قلت لك اكتم نفسك ولا اله الا الله عملت ايه ولا حاجه مش ده الموضوع الموضوع ايه اعتقاد قال وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله ما فيش آلهة لا إله نفي ما فيش لا إله إلا الله إثبات الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله سيدنا النبي صلى عليه لما قرأ على عدي بن حاتم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فقال عدي بن حاتم يا رسول الله ما كنا نعبدهم قال أليسوا قد أحلوا لكم ما حرم الله وحرموا عليكم ما احله الله قال بلى قال فتلك عبادتهم يبقى الناس اللي هم بدلوا الشريعه ان ربنا يقول ان السارق ها تقطع يده هم قالوا السارق يتسجن ثلاث سنين اللي يتابعهم على كده يبقى بيعبدهم وكل على هذا فقس بقى ان ربنا يقول ان الزاني اذا كان محصن يرجم واذا كان اعزب يجلد يقولوا اذا كان بالتراضي يجوز الكلام ده اسمه ايه بقى طواغيت طاغوت قال له يا رب انت بتقول يتجلد وانا بقول ما يجراش حاجه بقى اله مع الله هو ده الشرك الكبير قوي بقى اكبر نوع من انواع الشرك ان يكون هناك حاكم يحكم بغير ما انزل الله يعني يقول لربنا انت رب وانا رب انت اله وانا اله وانا بحكم في الناس دي واخلي الناس دي تمشي اللي انا بقوله وما يمشوش اللي انت بتقوله اوعى حد يخدعك ويقول لك يا عم تطبيق الشريعه ده هو شويه حدود هو شويه حدود دول لعبه شويه لا وبعدين الشريعه مش هي الحدود بس الشريعه اعظم واعم واكبر واشمل واوسع من ذلك لا اله الا الله منهج حياه فلذلك بنقول ايه معرفة حقيقة الالهية المنفية عن غير الله لا اله انه لا يعظم احد كتعظيم الله ولا رسول الله محمد الالهية المنفية عن غير الله وقوموا لله قانتين انا اقف قدام ربنا كده ما اقفش قدام حد تاني كده ابدا ابدا ان بس بركة على ربنا كده بسجد لربنا كده دي ما تتعملش غير لله انا بخاف من ربنا في الخلوة ما خافش من حد غير ربنا كده وهكذا حب الخوف الرجاء التوكل اليقين الرضا الانابة الاخبات الخشية كل المعاني دي لله صرفها لغير الله شرك شرك يخلد صاحبه في النار هو ده معنى لا اله الا الله ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار وكل قول رتب الشرع عليه ما رتب من الثواب فإنما هو القول التام كقوله صلى الله عليه وسلم صلي عليه انتوا زهقتوا ولا لسه فاضل لي عشر دقايق هتصلوا على النبي مش هتصلوا على النبي هكمل صلى الله عليه وسلم كقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان نعم من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه فان الاعمال لا تتفاضل بصورها وعددها انما تتفاضل بما في القلوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم فقد تكون صوره العملين واحده بينهما من التفاضل كما بين الارض والسماء قد يقوم الرجلان في الصف مقامهما واحد وصلاتهما كما بين السماء والارض وتامل حديث البطاقه هو ده الموضوع اللي عايزين نقوله بان شهرين حديث البطاقة التي توضع في كفة ومقابلها تسعة وتسعين سجلا كل سجل منها مد البصر فتسقل البطاقة وتطيش السجلات فما يعذب ومعلوم ان كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله له مثل هذه البطاقه وكثير منهم يدخل النار بذنوبه ولكن السر سر لا اله الا الله ولكن السر الذي ثقل بطاقه ذلك الرجل وطاشت لاجله السجلات لم يحصل لغيره من ارباب البطاقات فانفردت بطاقته بالثقل والرزانه اذا اردت زياده الايضاح لهذا المعنى فانظر الى ذكر من قلبه ملان بمحبه الله وذكر من هو معرض غافل ساه مشغول الناس اللي بيحبوا ربنا يا ابني لما يجي يقول لا اله الا الله كلمه الله بتخلي قلبه يرفرف بيحب بخلاف ناس ثانية قاعدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله ارقص وغني بس مش دي في فرق بين اللي بيقولها المحب اللي بيقولها اللي بيحب ربنا بيقولها ازاي وبتعمل فيه ايه الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والتاني اللي بيذكر بيقول لا اله الا الله برضه بس غافل ساهي مشغول تامل ذكر من انجذبت دواعي قلبه الى ربه وايثاره ومحبته وشغل قلبه به وبين من قلبه خال من ذلك في فرق فرق ضخم جدا زي ما قلت لك كده انا عايزك لما تقول لا اله الا الله تحس وتدوق وتستطعم كلمه الله الله الله لما تقول سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد كلمه الله لها تاثير انا ما بحبش اقول الحته دي بس عشان بس تتضح عندكم المسألة الناس اللي بيحبوا ربنا بيغار على اسم الله لما واحد ابنه مات رفض ان هو يستقبل عزاء ليه قال لان الناس بيذكروا اسم الله على الغفله يقولون عظم الله اجرك وهم مشغولين بيا عن كلمة الله اللي في وسط الجملة عظم الله أجرك فكلمة الله عظم الله أجرك عظم أجرك في وسطهم كلمة إيه الله هو نسين كلمة الله بيكلمون أنا فأنا من غيرتي على اسم الله مش عايزهم يقولوا وصلت الكلام ده غلط مش عايزينه منه لكن أقصد إيه اوعى تذكر اسم الله على الغفله لما تيجي تقول بسم الله الرحمن الرحيم خليك صاحي انك بتقول اسم ايه الله انا عايزك تتذكر اول حديث بدانا بيه درس الليله دي اللي هو فاكرينه ان ان التسبيح والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش آه تذكر دايما انك انت لما تقول سبحان الله سبحان الله دي بقى بتعمل ايه ها تجري تجري وتلف حوالين العرش بتدوي لها دو لهن دوي كدوي النحل يذكرنا بصاحبهن فوق بقى فوق واصحى وانتبه ان ان الكلام ده مش سهل قول بس قولها صح قولها وانت حاسس بيها لذلك ابن القيم بيقول ايه بقيه كلام ابن القيم تامل ما قام بقلب قاتل المئه نفس من حقائق الايمان التي لم تشغله عند السياق عن السير الى القريه وحملته وهو في سياق الموت يعالج خروج الروح على ان جعل ينوء بصدره الى جهه القريه التي يريد ان يعبد الله فيها وهو يعالج سكرات الموت قتل مئة نفس أتوب قال له توب يا عم قال له تبت قال له روح سيب بلدك وامشي ساب البلد ومشي جه في وسط الطريق وحضر الموت وقع في الأرض فقعد يزحف بصدره يعني نايم في الأرض وحالة الميت دي لا يعلمها إلا الله حالة سكرات الموت والروح بتطلع ونفضة الإيد والرجل والرأس وهو قاعد يزحف سيدنا النبي بيقول ايه صلي عليه صلى الله عليه وسلم فجعل ينوء يعني قاعد يقول ينوء بصدره إلى جهة القرية التي يريد أن يعبد الله فيها عشان كده ربنا قبله وأصر له الأرض هو ده قال فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد قتل مئة نفس فهكذا الاعمال والعمال عند الله والغافل في غفله عن هذا الاكسير الذي اذا وضع منه مثقال ذره على قناطير من نحاس الاعمال قلبها ذهبا والله المستعان خرجنا من درس الليله دي بايه نجحت في الامتحان خذوا شهادة لا إله إلا الله وانطلقوا إلى بيوتكم اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا